يوحنا 12 عدد 20 بالمناسبة من أول يوحنا 12 احنا كده دخلنا في الأسبوع الأخير من حياة ربي ربنا يسوع له المجد يعني دخلنا على أسبوع الألام فالجزء ده كله مرتبط من أول سبت لعازر اللي بيذكر في أول يوحنا 12 وبعدين بقى العشر رباني في يوحنا 13 وحديث المسيح الطويل ليلة صليب بعد دخول أورشليم يعني يوم حد الزعف حصل الحكاية اللي هنحكيها دلوقتي يبقى توقيت النص اللي احنا بندرسه تقريبا يوم حد الزعف بعد الظهر أو على الأقل في الأسبوع من حد الزعف لخميس العهد يقول وكان أناس يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد هو العيد ده اسمه عيد ايه عيد الفصح المسيح اتصلب في الفصح انما عيد الفصح في ايام استعداد قبله وفي اسبوع فطير بعده ايام الاستعداد تبدا من الحد الحد ده 10 نيسان يجيبوا الخروف ويحبسوه ويجوا اليهود من البلاد عشان يحضروا لعيد الفصح عشان كده اليوم ده كان زحمه جدا حد الزعف لأن يهود جايين من كل حتة ساحبين الخرفان عشان هيتذبح على على الفصح ويوضع الخروف تحت الحفظ لغاية 14 نيسان عشان كده احنا ما بنعملش قداسات 2 و3 و4 البصر فاليونانيين دول ايه اللي يجيبهم اليونانيين دول في الغالب البعض بيقول احتمال يكونوا يهود عايشين في الشتات اليونان والبعض بيقول لا في ناس بتزور من اليونانيين من كتر ما سامعين ان المسيح شخصية مشهورة جدا وبيعمل معجزات ودي ثالث سنة خدمة خلاص اخر حاجة في حياة ربنا يسوع فالعالم كله سمع عن المسيح في كل البلاد كل البلاد اليهودية كلها بتجري ورا ربنا يسوع عشان يخفوا من الامراض وكده واليهود طبعا متغاظين جدا الحكاية البيك عمال يعلى كده تصاعد يعني الاحداث خلاص بقوا مش متغاظين منه جدا فالجماعة الاجانب دول اللي سامعين عن ربنا يسوع له المجد بيدوروا عليه في العيد فيقول صعدوا صعدوا دايما إشارة لأورشليم لأن أورشليم كانت عالية شوية فيطلعوا أورشليم عشان كده في ترانيم المصاعد وهم طالعين الهيكل ليسجدوا بدل قال ليسجدوا يبقى الاحتمال الأكبر إن دول إيه يونانيين يهود فاهمين الفكرة يهود بس عايشين في البلاد اليونانية مش في اليونان بالذات كل البلاد بتتكلم حواليهم يوناني فيعني ايه متربي زي يعني ناس كتيرة من اللي كانوا تلاميذ بولس بعد كده فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا فيلبس ده ظهر كان قريب ليوحنا ذكر كذا مرة في إنجيل يوحنا مذكور في أول الإصحاح وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع دول ناس غرب جايين من آخر الدنيا بس عندهم رغبة جميلة اسمها يا سيد نريد أن نرى يسوع وده مفتاح النص عشان كده اخترناه للحفظ يا ترى أنت عندك الرغبة ولا لا ده بداية الموضوع بقى هل بعد ما سمعت عن ربنا ودخلت الإيمان كده وطول النهار تخدم وتعمل عاوز تشوفه ولا مش عاوز مشتاق للموضوع ده ولا مش بيجي في بالك اشتياقك أن ترى المسيح له المجد دليل حلو يشفع لك عشان تدخل السماء لأن في آية جميلة قوي يقولها بولس يقول ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا يعني الإكليل اللي هياخدون في الآخر أي حد مشتاق يشوف ربنا له إكليل في السماء في الآخر يعني يوم ما يجي المسيح على السحاب فجأة في ناس هتقول هيجه فرحانين قوي ان هم هيشوفوه دول داخلين السماء لمجرد ان هم حسوا في اللحظة دي بالإحساس ده لأنه دول بيحبوه مستقين له مستنينه وفي ناس هتقول يا نهار أبيض أو أسود يعني ليه لأنه لأنه لأنه طلع المسيح بجد طلع هو طلعوا المسيحيين معاهم حق طلعوا اللي صلبناه ربنا فاهمين الفكرة فعلى طول هيحصل الفرز تلقائي مفهوش ما فيش ف... يعني الحكايه سهله جدا في الفرز ليه في ناس هتفرح جدا وشها هينور ليه المسيح اللي طول حياتنا مستنيين نشوفه شايفينه فكل اللي فرحان وهو في اللحظه دي يبقى تبعه فاهمين ازاي يبقى ملخص حياته انه بيحب ربنا واجتهد عشان يرضيه وهرب من الخطيه وقع وقام وعايش طول عمره مستني اللحظه دي وفي واحد تاني فضل رافض الفكره ويتجاهلها ويمكن مسيحي بس مش على باله ومش عاوز يشوف ربنا فمجرد نريد ان نرى يسوع دي لوحدها محك مهم جدا في تقرير مصيرك الابدي لو الرغبة دي اتولدت في قلبك من النهاردة وبقيت مشتاق كل يوم تشوف ربنا يبقى انت كده مطمن يوم ما تحط راسك اول ما هيصحوك هتقول هو فين ما انت متبرمج بقى متبرمج على كده انما لو كنت عمرك ما فكرت في الفكرة ولا اشتقت لها هتصحى عينيك مغبشة ومش في دماغك اي حاجة هتبقى مشكلة فيبقى بداية كده هل عندنا اشتياق نشوف ربنا يسوع وخلي بالكم احنا بنقول احنا ممكن نشوفه دلوقتي وبعدين نشوفه في الاخر بالشكل الاوضح والكامل لكن من هنا هو جه وتجسد عشان يرى عشان يبقى عندنا فرصة نشوفه في الانجيل نشوفه في الناس نشوفه في الظروف ممكن نشوفه الى ان نراه وجها لوجه يا سيد نريد ان نرى يسوع ان فيلبس طبعا فيلبس بيشوف كل يوم ده عايش معاه اذا انت ممكن تروح كده تتلزق في حد من اللي عايشين معاه وده احد اسرار علاقتنا بالقديسين انت بتقف قدام ايقونه الانبا انطونيوس تقول له يا بختك عينك في عينه كده طول الوقت طب ما تفرجني ما توريني ليه يعني انت مش طايل تروح للمسيح ماشي بس في حبايب برضه فهنا الواحد يستغرب ما راحوش للمسيح على طول ليه زحمه يا جوزر مش عارفين سكته طب عارفين فيلبس كويس يبقى اذا العلاقة بالقديسين حاجة طبيعية لأن في ناس أقرب وشاف وشه طول الوقت تلاميذه حبايبه خاصته أنفيلوبوس راح لاندراوس برضو خلي بالكم القديسين أصحاب يجي واحد ساعات يقول إيه أنا بصراحة بتشفع بماريمينا وبنسى ماري جرجس خايف يزعل ويقفش وكده ما عندهمش الحاجات دي خالص هم مش هيغير من مريمينا مش واقفة عليك يعني ماري جرجس عنده ملايين بيجروا وراه القصة أكبر من كده طبعا القديسين ما عندهمش الحاجات دي هم كلهم حبايب في بعض أصحاب في بعض حتى يقولوا في بعض المعجزات إن الواحد يبقى طالب واحد يلاقوا جم ثلاثة كانوا بيلفوا سوا الظهر أو حاجة فيعني يعني الموضوع مع القديسين أبسط جدا من العقد والكلاكيع اللي عندنا احنا ان فيلبس راح لاندراوس تقروهم في يوحنا واحد تعرفوا ان دول اصحاب فيلبس واندراوس اصحاب زي بطرس ويوحنا كانوا اصحاب في ناس كده اتنينات وربنا يسوع ما يزعلش من دي لما يقول لك صديق روحي طب ماله خليه يشجعك فراح لاندراوس يعني يقول له جماعه عايزين يشوفوا المسيح هيرضى تفتكر وسط الزحمه والعيد وبعدين دول ناس يونانيين يجوز الموضوع مستكترينه ليه هم حاسين بالقلق السياسي في الوقت ده ان اليهود متربصين بالمسيح فكمان الاجانب هيدوروا على المسيح هيخلوا بقى رؤساء الكهنه يغلوا خالص بقى يعني مش ناقصه الحكايه لانه كل ما يزداد شعبيه ومحبوب عند الناس كل ما المؤامره تزيد فاهمين فاحتمال ده اللي خلاهم ايه يتشاوروا كده نقول له ولا ما نقولوش قام راحوا قالوا له راح فيلبس واندراوس وقالوا لربنا يسوع فقال أتى فيلبس وقال لاندراوس ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع راحوا لربنا يسوع قالوا له في جماعة يونانيين عاوزين يشوفوك أما يسوع فأجابهما قائلا قد أتت الساعة احنا بنقول ايه يا رب بنقول لك الناس عاوزة تشوفك ساعة ايه بالظبط طبعا ربنا يسوع لما يقول الساعة تتفهم ايه صليب على طول الفداء هو جاي من السماء عشان الساعة دي أول إنجيل يوحنا حمل معجزة عرس قانا الجليل جت وشوش العذراء قال لها لم تأتي ساعاتي بعد ما أنا لو هبتدي معجزات يبقى خلاص العد التنازلي ابتدى فاهمين الفكرة؟ قالت له طب عشان خاطري عشان خاطرك نعد ابتدى العد التنازلي من يوحنا 2 بقينا يوحنا 12 خلص الأسبوع الأخير فالساعة دايما في لغة المسيح يعني الصليب يا رب الناس عاوزة تشوفك قال لهم قد أتت الساعة يعني إيه يعني أنا عاوزهم يشوفوني إيه مصلوب أحد المعاني كده معلش أنا مأجل الفرجة للصليب دلوقتي مش وقت فرجة هم عاوزين يتفرجوا على اللي بيعمل معجزات أنا عندي مأمورية أهم أنا عندي مشروع أخطر عشان كده بعدها بشوية هيقول أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع هجيب الدنيا كلها فأنا مش عاوز بقى يجروا ورايا عشان أعمل لهم كام معجزة في مشروع أهم يبقى ربنا يسوع له المجد عاوزك تشوفه مصلوب أو دي الصورة اللي يحب يظهر بيها أو لما الناس تقول له نفسنا نشوفك يقول لك طب تعالى عند الصليب يمكن كلكم في أسبوع الآلام تحسوا إن إحنا روحيا أفضل وكأننا شايفين المسيح المصلوب ليه؟ لأن هي دي المنظر اللي ربنا يحب يطبعه في ذهننا طول ده اللي قاله بولس في غلاطيا قال أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا كأنه شطارة الكارز أنه يجسم المسيح المصلوب قدام الناس ويسيبه لهم خلاص ده هيغير حياتهم بس لو شافوا المسيح مصلوب كل حاجة تتظبط لوحدها فهنا قال قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان يعني هو ما, جاو... ما نعرفش بالظبط شافوه ولا ما شافوش على فكرة لكن أكيد شافوه في الصليب أو يعني هو ركز بقى في الكلام على الصليب هنا الحق الحق أقول لكم قبل ما نقرأ الآية هو التلاميذ حاسين بإيه ساعتها برضو عيشوا مشاعر التلاميذ البسطاء يسوع بتاعنا بقوا الأجانب يقولوا من آخر الدنيا فاهمين إزاي يعني بقى سيفيلوبوس ده الأجانب بيتوسطوا بيه واخدين بالكم حاجة يعني كرامة كبيرة أوي ف يعني احساسهم بقى الاجانب اصل دول ناس غلابه كلهم فاهمين اليونانيين دول ناس برضو مح... يعني راقيين شويه فده احساسهم انه ده مجد مجد ليك يا رب ان الجماعه جايين من اخر الدنيا يتفرجوا عليهم قال لهم لا لا مش ده المجد خالص مش ده المجد استنوا المجد لسه بعد اربع ايام المجد كل المجد جاي قال لهم انتوا ما تفهموش المجد كده اقول لكم المجد يجي ازاي الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها يعني لو فضلت الحبة كده منظرها بس هتفضل وحدها ما تعطلونيش بالفرجة ما تعطلونيش بطلبات الناس أنا مش فاضي أقعد مع اليونانيين عشان أرضي يعني مزاجهم في أنهم يشوفوني في مأمورية أخطر أنا جاي أموت من أجل الكل لما اموت زي حبة الحنطة واتدفن في الارض هجيب ثمر كتير قوي هجيبهم واجيب غيرهم كمان فربنا يسوع نبههم انه ما تنبهروش بقولة انه الناس دي كلها بتجري ورانا والمنظر بقى وسمعة المعجزات قال لهم كل ده ما يجيش حاجة جنب اللي جاي خلونا نركز في الصليب يعني ايه عاوز اوصل لايه التعب في الصلاة والخلوة المخدع المسبح أكرم جدا من المعجزات ومن المواهب عكس ما الناس فاكرة وقفتك في أوضتك وانت قافل على نفسك دي اللي ليها مجد غير خالص البريق قدام الناس أظن مرة حكيت لكم كان أبونا أنطونيوس أمين قريب لقلب البابا كرولوس زمان فحكى لنا مرة موقف كان في يوم مش عارف افتتاح الكاتدرائية ولا ايه وكان جمال عبد الناصر وهلا سلاسي وبتاع فابونا انطونيوس ميل على البابا كرولوس قال له مجد يا سيدنا يوم مجد كان بيعترف عليه زمان وبتاع فكان قريب ليه فبص له كده البابا كرولوس قال له يا ابني ما يجيش جنب ليلة في الطاحونة ما يجيش جنب ليلة في الطاحونة ده حواليه ملوك ورؤساء وهيصة وزيطة والعالم كله بيصور و... وكل الأضواء على البابا كرولوس هو مش في باله مش في باله فين أيام الطاحون فاهمين بيفكروا ازاي القديسين دول فاهمين المجد صح حبة الحنطة تقع وتموت في الأرض المجد الظاهري ده كلام فاضي كلام فاضي بالنسبة للي مستنيهم في السماء بالنسبة للي ربنا يقصده كمان احنا كده احنا نستسهل نقعد مع بعض ونتكلم عن ربنا طب بتقعد مع ربنا لوحده من غير ما حد يعرف تقعد قد ايه في بينك وبين ربنا جهادات شخصية محدش يعرفها هو ده المجد هو ده الرصيد اللي ليك هو ده في الأرض وتمت وإلا تبقى وحدك في الآخر لو الحكاية زيطة وهيصة وناس وزحمة وخلاص وهو ده كل أول وآخر العلاقة بربنا لا يكون في الآخر هنقعد لوحدنا نبقى وحدنا إنما الأصعب في الحياة الروحية العمل الشخصي الأصعب إنك تقفل على نفسك وتقعد لوحدك مع الإنجيل الأصعب إنك تجاهد وتعصر نفسك في الصلاة وفي التوبة عشان تتغير الأصعب الحاجات اللي محدش يعرفها عنك هي دي اللي ليها كرامة عند ربنا إنما الناس بتتفرج عليك وتمشي في كل حتة تقول أنا خادم مش عارف إيه يعني منه كتير إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها نفس الفكر يعني اللي حابب لنفسه الكرامة في الدنيا بيضيع نفسه ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية يعني يبغض نفسه يعني بيكره لنفسه الراحة والكرامة عمال يخزن لنفسه حياة أبدية إنما اللي عاوز كل الأضواء عليه وعاوز الراحة عنده وعاوز الكرامة والرفاهية والطبطبة وال... هو بيضيع نفسه وهو مش دريان حسب لا تكون الخدمة بقت كرامة وبقت مجد وبعدين يطلع المجد خدته كله على الأرض مالكش حاجة في السماء تبقى واحدة إن كان أحد يخدمني عشان كده الكلام بقى قلب عليهم هو هما يعني دلوقتي سيبنا من اليونانيين جايين فيلبس وندراوس يكلموه جماعة عاوزين يشوفوك قال لهم بصوا عاوزين تخدموني امشوا ورايا نمشي وراك فين قال نقع في الأرض ونموت ايه ده بقى الكلام ده قال بصوا ما هو ده النظام ان كان احد يخدمني فليتبعني يتبعني على فين على الصليب يتبعني على التعب يتبعني على المجهول انك تختار انك تبقى مجهول مش معروف لان هو ده اللي يخليك معروف في السماء فان كان احد يخدمني فليتبعني ربنا يسوع ماشي في سكه كلها يعني كمين ومؤامرات ودسائس واخرها صليب وبهدله طب امشي وراه لو عاوز مجد بجد لو بتخدمه بصحيح وكلكم خدام ان كان احد يخدمني فليتبعني في الترتيله بتاع زمان حيث قادني اسير مليانه بقى ايه ولو الى جسماني ولو حتى الى الصلب ولو مش طيب شوف انت بقى هتمشي ورا المسيح فين احنا ساعات نحب نمشي مع المسيح في الزيطه يعني يوم قبلها على طول بكام آية يوم حد الزعف يا سلام بطرس بقى واقف جنب المسيح ألفات أنا تبعه يعني أنا الراجل بتاعه كل الناس بتبص بقى تمسح في الجلابية بتاعت بطرس من ال 12 من اللي مش عارفينه بقى عندهم ال 12 يقعدوا الناس من بعيد فين ال 12 يقعدوا هم دول فطبعا التلاميذ مبهورين يعني مئات الالاف يقولوا في اليوم ده بيمشوا يتفرجوا على موكب المسيح فطبعا هم رافعين راسهم قال لهم بصوا الكلام ده خلص خلاص بتاع حد الزعب بس الشغل جاي لسه بقى المهم كله جاي يا ترى هتمشوا ورايا رافعين راسكم يوم الجمعة ولا هتجروا إن كان أحد يخدمني فليتبعني ولا أنت تيجي عند الضرب والبهدلة وتجري اشمعنى وقت الزفة أنا تبعه حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي يعني ما تسيبونيش الأسبوع ده الزقولي بقى بدل أنت عاوزين تاخدوا مجدي طب كملوها للآخر منين ما رحتوا روحوا معايا طبعا هم هيجوا وقت الجد ويجروا ليه لأن طلعت الحكاية مش سهلة زي ما هم فاكرين حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي تلاقي المسيح فين بقى تلاقيه على البير مع السامرية تلاقيه تحت شجرة بيبص على زكة تلاقيه مثلا سامري الصالح في سكة أريحة تلاقيه في الجليل في الحتت الفقايري في القرى تلاقيه في الناصرة اللي سمعتها وحشة تلاقيه في حتت مش متوقعة خالص لكن ما تلاقيهوش في قصر قيافة ولا حنانيا ولا ما تلاقيهوش في الحتت دي ساعات احنا نكون بندور على المسيح غلط فاهمين اقصد ايه مش احنا بنقول كيف فين نشوف المسيح لا المسيح ما يتشافش في الحتت المتوقعة بتاعتنا لا ده بيتشاف في الحتت في الحواري وفي القرى ومع الناس الخطاة وفي, ال... وفي قاعدة يكونوا كلهم حرامية عشرين والخطاة متى عزمهم عشان يعرفهم بالمسيح بتشاف المسيح في الحتت دي حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادم امشي بقى وراه في السكك دي ما, تت... ما, تتع... ما, تس... ما تقرفش من قعدة غلابة ولا قعدة خطاة لأن ربنا بيقعد في الحتت دي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب مش مهم الناس بقى كفاية الكرامة اللي في السماء الآن نفسي قد اضطربت يا رب ده احنا جايين نقول لك خبر حلو اضطربت ازاي المفروض تنبسط جدا ان احنا بنقول لك اليونانيين جايين يستأذنون عاوزين يشوفوك بس صورة واحدة كده بس بالموبايل يعني نصور صورة على الماشي ايه هو ده قال لهم انا نفسي اضطربت اضطربت ليه يا رب ثلاثة اضطرب قال لا الناس فاهمة الدنيا غلط نفسي اضطربت يعني هما بيدوروا في سكة والموضوع سكة تاني خالص أو كأنه خايف على التلاميذ عمالين إيه بريق العظمة والكرامة هيشدهم وهم مش دريانين إن السكة صليب فيمكن ربنا يسوع اضطرب لأن هو عارف إنه جاي للصليب فمش معقول اضطرب من الصليب لأنه قرب إنما اضطرب لأن التلاميذ انبهروا بالأجانب وانبهروا بالمجد الدنيوي ماذا أقول أيها الأب نجيني من هذه الساعة ولكن لأجل, هذه لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة يعني إيه هو ربنا يسوع خايف على نفسه من الساعة لكن اللي هيوجع قلبه قوي التلاميذ اللي هيعملوه لأنه بطرس هيضيع كان هيضيع يهوذا ضاع مرقس قلع هدومه وجري فنجيني من هذه الساعة يعني الجراح اللي جرحت المسيح أكتر ما فيها أنه في بيت أحبائه تلميذه بيخونه والتاني بينكره والباقيين بيجروا ويهربوا حاجات صعبة يعني ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة فهنا نبههم أنه الموضوع أهم من كده الساعة الساعة هي المهمة برضو الساعة بالنسبة لنا هي إيه لو جات لك كرامة في الخدمة افتكر ساعتك ساعتك دي ايه بقى اذا كان الصليب هي اللحظة اللي مات فيها المسيح طب ساعتك تبقى اللحظة اللي انت هتمشي برضو فيها فحاسب لا تكون الكرامة بتنسيك الساعة حاسب تكون ماشي ورا المسيح وفاكر انه الحكاية كلها عز المهم الساعة اللي الناس هتتخلى فيها كلها عنك وهيفضل بقى انت بس والاب انت وربنا عشان كده واحد من القديسين قال لا اظن انه يستطيع احد ان يخلص ان لم يرى في هذا الكون كله الا الله ونفسه يعني الانسان ما عرفش يخلص الا لما يسري الدنيا دي كلها ما فيهاش غير ربنا وهو يعني ما فيش حد يفرق معاه تاني معنى كده انه ربنا يسوع عاوز يوجهنا انه الساعة مهمة هي اللي تظبط معاك إذا كنت هتروح يمين هتروح شمال فكرة الساعة دي هتفوقك إنه طيب ربنا يدي العمر للكل بعد الخارجة كل الناس هتروح بيوتها وهياكلوا على فكرة ما تتكبسوش يعني هم زعلانين اه بس هياكلوا وبعد ساعتين ثلاثة هيضحكوا وبعدين يبطلوا يضحكوا يعني ايه ده اللي بيحصل وتاني يوم يمكن يقسموا الميراث ويتخانقوا وبعدها باسبوع بالكتير نادرا ما هتعدي على دماغهم انت هتكون فين بقى في الاسبوع ده في القبر لوحدك مع شوية دود ايوب قال كده ايوب كان بيفكر كده طبعا مش ده اللي انت هتبقى فيه نفسك هتبقى فين يعني الناس اللي انت قاعد طول حياتك مشغول برأيهم ومنظرك قدامهم وكلامهم عليك ترضيهم شوية يرضوك شويتين وطالع نازل تقول بيقولوا بيعملوا بيسووا كل ده خلاص اللي هيفضل ايه انت وربنا وبس ومعانا كده بقى كذا مليون سنة يا نهار ده شغلانة طلعت كبيرة قوي عملت حسابك للقصة دي ولا ما عملتش نجيني من تلك الساعة نجيني يعني ايه اه لو اتخم واقعد ابص على الدنيا يمين وشمال وانسى الساعة في اللحظة اللي جاي مجد للمسيح قد كده وكرامة من الدنيا قال لهم كرامة ايه خلينا في الساعة فكروا زيي من إن كان أحد يخدمني فليتبعني عاوز عينيكوا على اللحظة دي مش عينيكوا على الأجانب اللي جايين يتفرجوا الآن نفسي اضطربت ماذا أقول أيها الأب نجيني من هذه الساعة لكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا موقف ده عجيب صحيح ليه؟ ده لسه قبل الصليب انما ربنا يسوع طبعا السماء مفتوحه على طول احنا اللي شايفينها مقفوله بس هي مفتوحه بالنسبه له فالاب السماوي طبعا بيرد على الابن على طول فلان الابن ما ماذا يطلب الابن وعاوزنا نطلب ايه كل الطلب اللي المفروض نطلبه طول حياتنا ليتقدس اسمك مجد اسمك يعني نمو اي واحد فينا انه يوصل ان تبقى حياته كلها في الكلمه دي ملوش أي طلب تاني كل اللي نفسه فيه ليتك تتمجد يا رب إلى الأبد ليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض فالمسيح بلساننا كلنا قال لنا هو ده الصح هو ده اللي عاوزكم تمشوا فيه انه ما تبطسوش على مجدكم مجد اسمك فجه صوت من السماء يقول له مجدت طبعا من خلالك وامجد ايضا ولسه كمان على الصليب المجد كل المجد يعني ايه يعني لما ينتبه الإنسان فينا أنه يعيش رسالته لصالح ربنا فكرش في كرامته اشتغل لحساب الملكوت لمجد المسيح لتقديس اسم ربنا يبقى السماء فرحانة بيه ومستنياه ويقول له من مجد إلى مجد دلوقتي مجد وبكرة مجد وبعده مجد أكتر وأكتر بس مجدا من الناس لست أكبر مش مجد الدنيا خالص الجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد ما دول ما عندهمش ما بيفهموش لسه الناس مش فاهمة اللغة اللي بين السماء بين الأب والابن فقالوا ده رعد ده ولا إيه وآخرون قالوا قد كلموا ملاك أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم عارفين معناها إيه أنا فاهم الموضوع أنتوا اللي مش فاهمينه أنا عايش كده كده لمجد الآب في صلاته اللي بعد كام إصحاح في يوحنا 17 يقول له أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته مجدني أنت الآن بالمجد الذي كان لي عندك فالقصة كلها المسيح عارفها وعيشها إنما الآب قال مجدت وأمجد يعني إيه يعني أيوة امشوا ورا الابن واعملوا كده ابحثوا عن هذا المجد دوروا على مجد السماء مجد الوقوف في السماء مجد الصليب ده اللي يشغلكم طول الوقت فقال لهم مش من أجل الصوت ده من أجلكم ده عشان كنتوا عشان تفهموا الصح عشان ما تنبهروش بالناس واللي حواليكم الآن دينونة هذا العالم حط الدينونة قصاته حط الصليب وحط الدينونة الناس جاية تقول مع أجانب وهيتفرجوا وهينبسطوا وناكل لقمة تصور الآن دينونة هذا العالم قال لهم أنا مش شايف غير الصليب والدينونة أنا بعمل ده كله عشان يوم الدينونة عاوز أنقذ العالم كله أنا مش شايف قصادي لا أجانب ولا كرامة ولا فخر ولا أنا اللي شاغلني الصليب لأنه الخطوة اللي قبل الدينونة لأن ده اللي هينقذ ملايين من الدينونة فالآن دينونة هذا العالم يعني إيه؟ يعني قصاد عيني دايما الدينونة واحنا لو عاوزين نمشي ورا المسيح لازم نفكر بالطريقه دي تبقى لحظه النهايه قصاد عينك طول الوقت عشان يبقى لك مجد مع ربنا عشان تشوف المسيح تبقى دينونة هذا العالم الآن مش مؤجلة الآن طب ما لسه بدري لا بالنسبة لك دلوقتي في أي لحظة أنت بتقول أنا مستعد أقابل ربنا الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا طبعا إشارة العمل على الصليب الشيطان هيترمي بره هيتأيد ويتربط مش هيبقى له سلطان على الناس تاني ده كل ده ربنا بيشتغل عشان يخلص الناس وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع لغاية اللحظة دي على فكرة التلاميذ غالبا ما كانوش فاهمين حاجة غالبا ايه عاوزين تقولوا احنا كمان يوحنا بقى يفسر ويقول ايه الحتة اللي جاي ده كلام يوحنا مش كلام ربنا يسوع لغاية الآية دي كان كلام المسيح أنا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إليه. إن كنتوا مشغولين بشوية اليونانيين اللي جايين دول ما تعلوش همهم بكرة هيصدقوا يؤمنوا ويبقوا شهداء كمان بس استنوا بعد الصليب فإيه ما تنشغلوش بيهم أنا كده كده لما هطلع على الصليب هشد الكل أمم ويهود مش هم دول بس فيوحنا بقى لأنه بيكتب إنجيله بعد الكلام ده بسبعين سنة فبيقول اللي كان يقصده احنا مش دريانين بيه قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت أتاري بيتكلم على الصليب لأنه على الصليب هيرتفع عن الأرض وإحنا مش فاهمين مش فاهمين فاكرينه بقى هيطلع على حتة عالية فالناس كلها تشوفه عشان بس يبقى عدد ال- الناس كبير لا طلع عنه هيتصلب فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد هو عمال يقول أنا ماشي ويوم الدينونة قالوا له استنى استنى احنا عندنا اعتقاد ده من وقت دانيال بقى دانيال قال ملكوته ما لا يزول ما لا ينتهي ومن وقت داود لما قال له ابن ابنك هيجلس على كرسيك إلى الأبد طبعا سليمان عاش له يومين ومشي ففهموا ان في ابن لداود جاي يقعد أبدي فقالوا له احنا عارفين ان المسيا الآتي ابن داود ابن الإنسان اللي شافه دانيال على السحاب لا يموت يجلس إلى الأبد أنت بتقول إيه فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع والظاهر ده يأكد أن اليهود فاهمين كلمة يرتفع في اللغة أنه يعني يموت بس متعلق يموت وهو رجليه مش طايلة الأرض ابتدت الإشارة تبقى واضحة أو على الصليب كيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان لما ابن الإنسان هو المسيح هو ابن الله هو المسيح ويبقى إلى الأبد أنت بتقول هيموت وهيموت من مصلوب إزاي من هو هذا ابن الإنسان لخبطتنا أنت بتتكلم على حد تاني فقال لهم يسوع الإجابة إيه النور تاني خلي بالكم للحوار من هو هذا ابن الإنسان النور اللي هو أنا المسيح يعني لأنه قال في حتة تاني قال لهم أنا هو الآيتين دول فيهم أربع ألقاب للمسيح المسيح يبقى إلى الأبد ابن الإنسان النور يسوع طبعا نريد أن نرى يسوع وهتيجي بعدها كمان فربنا يسوع عاوز يشاور على أنه أنتم متلخبطين يا يهود ساعات بتميزوا ده عن ده عن ده لا ابن الإنسان هو المسيح هو النور هو اللي قصادكم هو أنا هو أنا كل ده النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور يعني اقبلوني بقى خلاص فاضل أيام صدقوا انه انا ابن الانسان وانا ال- هموت لكن هفضل للابد منين تموت وتفضل للابد القيامه فاهمين الفكره يعني هم اعتقادهم في محله المسيح يبقى الى الابد المسيح بيقول هموت ايوه هموت واقوم فابقى الى الابد النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام نرجع بقى للإنجيل والبشارة والاستنارة والسراج المسيح هو النور الشخص اللي مش عارف يقرب من ربنا يسوع كفاية عايش في ضلمة ومش فاهم حاجة وعمال يجري بقى على اليونانيين وعلى الدنيا وعلى المجد الأرضي وعمال يحب في نفسه فبيهلكها عمال يريح نفسه فبيضيعها قليلين اللي شافوا النور وجريوا وراه طب النور رايح على الصليب نروح وراه على الصليب في عار في ذل في إهانة في مش مهم بس هو ده النور سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام يعني النهاردة احنا عايشين يومين عندنا فرصة نتمتع بالنور هيجي وقت النور هيخلص العمر هيخلص لو ما لحقتش تنور على نفسك اليومين دول ضلمة أبدية يا تلحق تنور النهاردة تتمتع بالنور يدخل جواك النور إلى نور أبدي خلاص تتمتع بيه للأبد سيروا ما دام لكم لئلا يدرككم الظلام يعني الظلام لو جه العمر خلص مش هتعرف تخل- تصلح موقفك خلاص خلصت الفرصة الذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب الناس اللي زي رؤساء الكهنة ماشيين في الضلمة مش عارفين رايحين فين احنا دلوقتي عارفين رايحين جهنم انما هم مش دريانين هم رايحين فين فاهمين ازاي فعلا الناس اللي عايشه في الضلمه مش واخده بالها هي رايحه على فين هل واحد عايش في الخطيه بالطول والعرض دريان هو رايح فين ما كانش عاش كده فاللي عايش في الضلمه بيطبش مش عارف مش دريان باللي مستنيه اللي عايش في النور شاف الحقيقه واضحه عرف ان دي سما ودي جهنم ومفيش حاجه تالته ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم إذا الموقف ده في حتة رؤية المسيح مين اللي شافوا المسيح تاني فيلبس وندراوز لأن دول حبايب يبقى أكتر ناس تتمتع برؤية المسيح خاصته اللي هم تلاميذه اللي معشرينه اللي لازقين له اللي بيشتغلوا معاه اللي بيخدموه دول بيتمتعوا بيه أكتر ناس الناس اللي نفسها تشوفه تشوف اللي هيقفوا تحت الصليب كل يوم تحت صليبك دول هيشوفوه ان ارتفعت اجذب الي الجميع في ناس مش عاوزه ده كله عاوزين بقى ايه يتفرجوا على معجزات يختفي عنهم عاوزين يعيشوا في الضلمه ويسمعوا عن يسوع من بعيد لا مش هيعرفوه عشان كده الجزء اللي بعده بقى مع انه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به الإشارة لفكرة إيه إن المعجزات لوحدها ما بتتوبش الناس وفي ناس تنبهر بالمعجزات إنما مش هو ده اللي يخلص الناس الصليب هو اللي بيخلص الناس ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا أشعياء قبلها ب 800 سنة شاف قال يا رب محدش هيصدق تبقى انت ربنا وتيجي تتعلق على خشبات مين هيصدقك ربنا يقلب الدنيا والسماء والارض يمكن يصدقه انما تيجي كده وتتصلب مين هيصدق ما هو قال له انا هعمل كده عشان اللي يصدقوا هم دول اللي هيكملوا ولمن استعلنت ذراع الرب دي مقدمة إصحاح 53 أشعية 53 لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن أشعياء قال أيضا حتة تانية بقى أشعياء ستة قد أعمى عيونهم في الترجمة العبرية أعميت عيونهم أو عيونهم اتعمت يعني مش ربنا اللي عماهم لا من من قسوة قلبهم قفلوا عينيهم هذه الفكرة ببساطة لأن ربنا بيحاول يفتح مش يقفل وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم يعني ربنا يسوع كان عايش وسط يهود كتير قوي وهلكوا لان هم شافوه ما شافوهوش انتوا عارفين عاوز ده اللي عاوز اوصله هم شافوا المسيح بس ما شافوهوش وفي ناس جايه من اخر الدنيا تدور عليه هتشوف وفي ناس هتقف تحت صليبه تتمتع بيه وتشوفه وتوصل وفي ناس من اللي عاشوا معاه وعاشروه شافوه وهلكوا لان هم ما شافوهوش كابن لله كابن الانسان ما صدقوهوش يعني فهنا بيقول ايه لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم قال اشعياء هذا حين راى مجده فالقصه كلها على ناس شافت اشعياء لما شافوا قال له رب طب كل اليهود يا ريتهم يشوفوا قال له, قال له حبيبي يا ريت بس هم مش عاوزين لما اشعياء شاف المسيح في مجده قال له طب ما تخلي كل اليهود يشوفوك قال له ما انا هاجي ده انا هاجي وعايش وسطيهم بس هم مش عاوزين يشوفوني يا اشعياء هم اللي قافلين قلبهم فمش عاوزين يشوفوا عشان كده يقول قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه ولكن مع ذلك يعني مش الكل بقى آمن به كثيرون من الرؤساء في ناس رؤساء كهنة أمنوا بس كانوا سرا غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع لأنهم أحبوا مجد الناس أكتر من مجد الله هو عمال يقول حسبه من المجد فميز ده عشان كده عمال يقول حاسبه لان مجد الناس هيضيع هيطفي العين تاني دول صدقوا بس ما قدروش يصرحوا اللي هي ايه نص ايمان كده خطوه بس ما كملوهاش فتعطلوا يجوز بعضهم استوى بعد كده زي نيقوديموس وحضر الدفن واعترف بقدوس الله لكن في المرحله دي كانوا لسه خايفين من الناس عاملين حساب للناس زياده فايه مصدقين الكلام لانه يركب قوي على ربنا يسوع كل النبوات اللي هم مفهمينها بس مش معقول كده هنخسر كل حاجة لو عم مشينا وراه لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا